كل شي كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش زهدهم اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بنلتقي الليلة مع كرامة من كرامات واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد كان الناس لما تقابله في الجاهلية قبل أن يسلم كانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب كان الناس عندها يأس شديد جدا جدا من عمر بن الخطاب من شدة طغيانه وجبروته في الجاهلية ومن شدة إيذائه للمسلمين فظنوا أن لا يمكن أن يسلم وده درس كبير لينا اوعى تيأس من أي حد إن ربنا يهديه في أي لحظة قادر ربنا سبحانه وتعالى لو كان واحد كافر إنه يسلم في لحظة بقدرة ربنا وبرحمته وقادر ربنا أنه يهدي أي إنسان مهما كانت معصيته ولذلك أزعل أوي لما واحد يز- يدعي على واحد آه، آه، فنان أو مطرب أو راقص أو أي حد في أي حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى ما تدعيش على الناس إن كانت الكلمة طالعة منك فادعي للناس بدل ما تدعي عليهم عسى إن ربنا يهديه ويكون أحسن مننا ألف مليون مرة ومهمتنا في الدنيا دي كلها إن إحنا ربنا يجعلنا سبب لهداية البشر ربنا يا رب يجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آمين عمر بن الخطاب لما أسلم أسلم أولا بتقدير ربنا سبحانه وتعالى ثم بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح إن النبي كان دايما يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم فكان فاروق الأمة اللي في يوم من الأيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر سيدنا عمر محدث وملهم وفطن وعنده فراسة عجيبة جدا وكان بعض الصحابة كانوا يقولون لقد كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك من كتر الكلام الرائع اللي كان بيقوله عمر بن الخطاب في حديث تاني عجيب جدا ان النبي كما عند احمد بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ودي انا بعتبرها اول كرامه لعمر بن الخطاب ان النبي كان بيقول صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر والنبي ما بيقولش الكلام ده من كيسه النبي بيقول الكلام دوت بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم فبيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر لكن ما فيش نبي بعدي لكن عمر بن الخطاب لو كان ربنا قدر ان يكون في نبي بعد النبي محمد كان اكيد هيبقى عمر ابن الخطاب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم دي اول كرامه لعمر بن الخطاب الكرامه الثانيه ان النبي قال في حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح أخبر عن العشرة المبشرين بالجنة فكان تاني واحد من المبشرين كان عمر بن الخطاب قال النبي صراحة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة إلى أن ذكر العشرة صلى الله عليه وسلم فكانت الكرامة الثانية إن عمر بن الخطاب ما زال حيا في الدنيا وهو يعلم أنه من أهل الجنة الكرامة الثالثة إن النبي شاف قصر عمر بن الخطاب في جنة الرحمن سبحانه وتعالى والحديث رواه البخاري ومسلم إن النبي بيقول للصحابة رأيتني الليلة في الجنة يعني النبي كان نايم فشاف نفسه كأنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم قال فإذا بامرأة تتوضأ بجوار قصر في الجنة فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب قال فانصرفت مما أعلم من غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه فبكى عمر بن الخطاب وقال أعليك أغار يا رسول الله معقولة أنا أغير يا رسول الله منك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرامة الرابعة لعمر بن الخطاب وشوف هعدلك كم كرامة كرامات عجيبة جدا لواحد فقط من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم مش كرامة واحدة ولا اتنين كرامات كثيرة جدا هنعدها مع بعض الكرامة الرابعة ودي كرامة أنا بعتبرها أيضا من أعظم الكرامات اللي ربنا أكرم بها عمر ابن الخطاب إن القرآن في بعض مواضع القرآن كان ينزل موافقا لرأي عمر بن الخطاب يعني في حديث رائع جدا وجميل جدا رواه مسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول وافقت ربي في ثلاث مواطن من القرآن والأصل فيها كما قال الحافظ ابن حجر أي وافقني ربي لكن من باب الأدب مع الله إن أنا أقول وافقت ربي وما أقولش وافقني ربي لأن أنا الأصل إن أنا إن أنا أكون عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى فعمر بن الخطاب بيقول وافقت ربي في ثلاث مواضع من القرآن الحافظ ابن حجر بيقول وليس معنى ذلك الحصر يعني مش عمر بن الخطاب بيحصر الكلام ده في ثلاث مواضع فقط لا بيقول أنا تتبعت المواضع التي نزل القرآن فيها موافقا لرأي عمر بن الخطاب فلقيتها 15 موضع بل اقول لكم حاجه اعجب من الخيال احيانا ما بتب... يعني بتبقى موافقه القران لراي عمر ان عمر يقول راي فينزل القران بلفظ معين تاني غير اللي قاله عمر لكن موافق لنفس راي عمر لكن احيانا كان عمر بن الخطاب يقول كلمات معينه الكلمات ديت تنزل بعد كده بنفس الالفاظ قرآن يتلى إلى يوم القيامة زي إيه؟ هذكر لكم آية واحدة بس آه حينما قال عمر بن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مشكلة طلب زيادة النفقة وغير ذلك إلى يعني أنت عارفين قصة طويلة فقال عمر لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمنهم بنته حفصة قال عسى ربه أي رب النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية فنزل القرآن بنفس الألفاظ اللي قالها عمر بن الخطاب ودي كانت كرامة عظيمة جدا وإكرام عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دي كانت الكرامة رقم أربعة الكرامة رقم خمسة إن شياطين الجن والإنس كانت تفر من عمر ابن الخطاب أما شياطين الإنس فالكل يعلم إن كل كفار قريش وكل الناس اللي كانت بتكره الإسلام الكل كان مجمعا على الخوف من عمر بن الخطاب لدرجة أن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اختبأ النبي من أجل أن يرخص للأمة في الاختفاء عند الهجرة أو عند الخوف من الأعداء والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كما قالت أمنا عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فكم من باب التيسير على الأمة إن النبي بيقول لهم أنتم ممكن تطلعوا قدام الأعداء كده لكن الاولى ان انتوا تاخدوا بالاسباب وتختبئوا ويعني تتعلق القلوب برب الاسباب سبحانه وتعالى، لكن عمر بن الخطاب بقى في اليوم دوت لم ياخذ بالاسباب بل طلع قدام كفار قريش وقال لهم كلمه واحده من اراد ان ييتم ولده او ترمل زوجته او تثكله امه فليلقني خلف هذا الوادي فما تبعه رجل منهم يبقى شياطين الإنس كانت تفر من عمر بن الخطاب طيب وإيه الدليل إن شياطين الجن كانت بتخاف من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حديث عجيب جدا جدا رواه البخاري ومسلم ان بعض النساء كانوا قاعدين عند النبي عليه الصلاه والسلام بيسالوه بعض الاسئله وبيتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عشمهم بقى النبي عليه الصلاه والسلام طبعا يعني غلاوه النبي انتوا عارفين غلاوه النبي عليه السلام يعني شيء طبعا لا يخطر على قلب بشر فكان من يعني وهم بيتكلموا صوتهم عالي لدرجه ان صوتهم كان مسموع قوي فعمر بن الخطاب كان معدي فاستأذن على النبي كي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما سمعوا صوت عمر بن الخطاب ابتدرنا الحجاب يعني ايه ابتدرنا الحجاب هم ما كانوش قالعين الحجاب هم كانوا لابسين الحجاب لكن كلمة ابتدرنا الحجاب يعني استخبوا ورا الستارة فلما دخل عمر بن الخطاب لقى النبي عمال بيضحك ويعني في قمة يعني يعني سعادته فقال عمر بن الخطاب ما الذي يضحكك يا رسول الله أضحك الله سنك قال هؤلاء النسوة كنا تحدثنا معي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن وابتدرن الحجاب فقال عمر بن الخطاب أي عدوات أنفسهن أتهبنني بتخافوا مني أنا ولا تهبن رسول الله فوالله لرسول الله أحق أن يخاف منه صلى الله عليه وسلم أن يخاف منه فقالت واحدة من واحدة منهن نعم فأنت أفظ وأغلظ من النبي وطبعا مش قصدها ان النبي كان غليظ وعمر الخطاب كان افظ واغلظ لكن هذا هو- زي ما بيقولوا كده علماء اللغه العربيه بيقولوا افعل التفضيل ليس على بابي شوف قد ايه فقالت قالت نعم انت افظ واغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيدي ما راك الشيطان سالكا فجا ماشي في طريق الا سلك فجا غير فجك الله اكبر النبي بيقول لعمر بن الخطاب ما فيش شيطان على وجه الارض ش- من شياطين الجن يشوفك يا عمر ماشي في طريق الا ويمشي في طريق تاني وفي رواية أخرى عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر تعالوا نكمل الكرامات الجميلة بتاعة عمر بن الخطاب ولكن بعد فاصل صلى على الحبيب قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين اصحابه ما تقولش كانوا تقدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نكمل كرامات سيدنا عمر عدينا مع بعض كم كرامة فاكرين خمس كرامات هم سبع كرامات بفضل الله على قد عي- أيام الأسبوع بالظبط إن شاء الله آه، كرامات عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فاروق الأمة اللي فعلا يعني فعلا يستحق ان ربنا يكرمه بالكرامات العظيمه دي لانه يعني كفايه النبي يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر تعالوا نشوف الكرامة رقم ستة كرامة عجيبة جدا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا اسمه سارية سارية رايح في مكان ما يقاتل جيوش الكفار والمشركين وبعدين كان بعيد جدا عن المدينة المنورة مسافة أو مسيرة شهر كامل من المدينة المنورة فالمهم عمر بن الخطاب في يوم من الأيام طلع يخطب خطبة الجمعة وهو في خطبة الجمعة وبيخطب الخطبة وفجأة الصحابة لقوه ساب الكلام بتاع الخطبة وراح مستدير وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل كررها ثلاث مرات وراح راجع للخطبه بتاعته مكمل خطبته عادي خالص كان شيئا لم يحدث فالصحابه استغربوا فبعد الخطبه بيسالوا عبد الله بن عمر قالوا له ايه اللي عمل عمر بن الخطاب قال لهم والله لا ادري المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى بعد شهر كامل من الحادثه ديت جه واحد من جيوش المسلمين اللي كانوا طالعين مع ساريه فقابله عمر بن الخطاب في المدينة فقال له ماذا صنعتم؟ قال له والله يا أمير المؤمنين هزمنا شر هزيمة ثم سمعنا صوتا والله يا أمير المؤمنين إنه يشبه صوتك بيقول يا سارية الجبل يعني يا سارية تحصن بالجبل حضراتكم عارفين ان الانسان وهو بيقاتل لو كان ظهره لجبل او لحائط يعني محمي بفضل الله بيقدر ينتصر على عدوه بسهوله اما لو كان في مكان في النص والاعداء محاوطين بيه من كل ناحيه ممكن يهزم بسهوله جدا لانه متحوط من كل ناحيه فالمسلمين في الوقت ده كانوا بيقاتلوا وكانوا في نص في وسط المشركين فعمر بن الخطاب قال يا سارية الجبل طبعا ما كانش ايامهم بقى لا فاكس ولا تيليكس ولا ولا موبايل ولا اي حاجه يعني لو كان في موبايل مثلا يا سارية خد بالك آه، الوضع كذا ولا في قمر صناعي ما كانش في حاجه خالص طبعا من التقنيات الحديثه دي فقال يا سارية الجبل فربنا سبحانه وتعالى بإخلاص عمر بن الخطاب ومن قبل ذلك برحمة الملك سبحانه وتعالى خلى الريح يحمل صوت عمر على مسيرة شهر ويوصلها لأسماع سارية والجيش كله فسمعوا كلمة يا سارية الجبل فراح سارية خد الجيش وتحصن بالجبل فانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى فعبد الله بن عمر قال للرجل ده قال له هو امير المؤمنين لان الراجل بيقول ايه صوت سمعنا صوتا يشبه صوتك قال له هو فعلا صوت امير المؤمنين من شهر بالظبط في يوم القتال اللي انت حددته ده قال يا سارية الجبل فالكلمة دي كانت سببا في نصرة المسلمين بعد هزيمتهم بفضل الله سبحانه وتعالى وكل دوت بفراسة وربنا سبحانه وتعالى يكشف هذا الأمر لعمر بن الخطاب لدرجة أنه يشعر أن الجيش الآن بيهزم وانه محتاج انه يتحصن بالجبل مع انه مش شايفهم فربنا سبحانه وتعالى ينطقه بهذه الكلمه يا ساريه الجبل ويامر ملك الريح ان يوصل الكلمه الى اسماع ساريه ودي كانت الكرامه السادسه، الكرامه السابعه والاخيره ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما فتح بلاد مصر فلما فتح مصر كان في أرض مصر في الوقت ده في الزمن ده كان في عادة من عادات الجاهلية منتشرة جدا بين أهل مصر في ذلك الوقت إن النيل في شهر بقونة وده شهر من أشهر العجم إن النيل بينخفض جدا لدرجة إنه يكاد إن هو يجف وأهل مصر لا ما يقدروش يعيشوا في مصر من غير النيل فكان أهل مصر في الوقت دوت يعملوا ايه؟ كانوا يجيبوا جاريه بنت جميله جدا جدا في غايه الحسن والجمال ويوزنوا مكانها ذهب ويدوا اهلها الذهب ده يعني لو البنت وزنها مثلا 60 كيلو يدوا لاهلها 60 كيلو ذهب ثمن البنت ويشتروها من اهلها وياخدوها ويكسوها كلها ذهب من فوق لتحت ويرموها في نهر النيل عشان النيل يرضى عنهم فيفيض الماء بتاع النيل فلما قالوا لعمرو بن العاص الكلام ده قال لهم لا هذا كلام لا يجوز في شرع الله وإن الإسلام يجب ما قبله ولكن انتظروا فراح باعت رسالة بالكلام دوت لعمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب لما قرأ هذا الكلام أرسل رسالة لعمرو بن العاص قال له فيها إيه؟ قال له لقد أنصفت يا عمرو وإن هذا لا يكون في دين الله وإن الإسلام يجب ما قبله وإني أرسلت إليك في تلك الرسالة ببطاقة فاقرأ ما فيها وألقها في النيل عمرو بن العاص قرأ رسالة وراح مطلع البطاقة بطاقة صغيرة كده مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر عمر بن الخطاب بيكلم النيل يا جماعة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري إن كنت حضرتك بتفيض علينا المال ده بجدعنتك أنت يعني وإكرامك لينا مش عايزين منك ولا نقطة مية وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسال الله عز وجل ان يجريك وعمرو بن العاص رمى البطاقه في النيل ووصلت البطاقه الى النيل وجاءه الامر من الله سبحانه وتعالى في الصباح الباكر البطاقه اترمت بالليل في الصباح الباكر اهل مصر كان كل واحد محضر المخله بتاعته والعفش بتاعه وماشي عشان يهاجر من مصر ويشوف اي ارض تانية يعيش فيها فجاه أصبحوا وقد فاض نهر النيل ستة عشر مترا في ليلة واحدة وقطع الله عادة السوء منذ ذلك اليوم عن أهل مصر إلى يومنا هذا بل كان بعد إلقاء البطاقة ديت كان النيل عمره ما يحصل له جدب ابدا بل كان بيحصل له فيضانات النيل كما تعلمون لحد ما اهل مصر عملوا السد العالي وبحيره ناصر فكانت سببا في نجاه ارض مصر من الغرق ومن ضياع المحاصيل الزراعية الزراعية في أرض مصر شيء عجيب جدا إن فعلا والله العظيم من أطاع الله طوع الله له الكون كله اللي يطيع ربنا ربنا يسخر له الدنيا دي كلها سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية أنتم تعلمون جميعا أنه لما راح هناك عشان يقاتل الفرس لقى الفرس عندهم سفن عدوا بالسفن في نهر دجلة وصلوا الناحية التانية والمسلمين معهمش سفن فيعملوا إيه لو رجعوا معذورين فإذا بسعد بن أبي وقاص يقول إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول قالوا ونحن معك إن شاء الله عبر سعد بن أبي وقاص ومعه عشر تلاف من الجنود وكانوا يتحدثون في في الماء كما كانوا يتحدثون في البر حتى رآهم ملك الفرس أو قائد الفرس وقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في هزيمتهم في معركة في معركة القادسية عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان كما روى ذلك الإمام الذهبي فقالوا له المدينة مدخل المدينة مليء بالحيات والأسود والأفاعي فماذا تصنع؟ فوقف على صخرة عالية وقال أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها الحيات إنا أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنرفع راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار اللي يطيع ربنا ربنا بيطوع له الكون ده كله أكيد كل واحد فينا نفسه يخدم دينه ويخدم بلده زي ما عمر بن الخطاب خدم دينه وخدم بلده وخدم المسلمين في كل مكان إن تصدق الله يصدق اصدق مع ربنا واصدقي مع ربنا سبحانه وتعالى واقعد تفكر ازاي اخدم ديني وازاي اخدم بلدي واكيد ويقينا ورب الكعبه ربنا هيكرمنا ويستعملنا لو اخلصنا النيه لله سبحانه وتعالى لكن لازم نبدا بنفسنا ان الانسان لو هيفكر يخدم دينه لابد ان هو يكون نفسه متدين رقم واحد بصلي بعبد ربنا بقرا قران بذكر الله اختنا لاب- لابسه حجاب آه، بامل زوجتي واولادي بال- بال- بال- بتقوى الله سبحانه وتعالى بكون ما شاء الله انسان مستقيم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى ان فعلنا ذلك فربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا في كل وقت وفي كل حين بفضل الله سبحانه وتعالى عايز اقول حاجه صغيره خالص وفي الدقيقه الاخيره اللي فاضله ديت عايز اقول ان ان ان فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف حاجه واحده بس ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجل ان احنا نعبده وخلق الكون ده كله وسخر لنا الكون كله بما فيه فان اطعنا الله سخر الله الكون لنا وان عصينا الله سخر الله الكون علينا شوف ربنا بيقول ايه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير لكن في المقابل لما القوم لما بعض الاقوام بقى عياذا بالله كفروا بالله او عصوا ربنا قال فكلا اخذنا بذنبه شوف قد ايه ربنا سلط على دول الريح وسلط على دول الماء وسلط على دول آه، فخسفنا به الارض وسلط على ده وهكذا كل واحد ربنا اخذه بشكل معين حتى نعلم ان قدره الله لا تحدها حدود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش سدوم اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين هنعيش ونموت واحنا طيبين قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين